موضوع النمو الروحي موضوع مهم الحقيقة لأنه أصبح النهاردة في مشكلة موجودة في حياة كتير قوي من المسيحيين ويمكن ما فيش واحد ما بيعديش عليها انه ممكن يكون ابتدى حياته مع ربنا بجدية شوية لكن بعد فترة وصل الى شكل محدد اكتفى بيه وعنده شعور داخلي انه بقى كويس وانه اتحسن وانه احسن من غيره وانه اصبح انسان روحاني طبعا لا سيما لو ابتدى يمسك خدمة او مسؤولية في الكنيسة و... ويتحول دون أن يدري إلى فريسي ويفتقد موضوع النمو الروحي الموضوع ده كتير قوي على فكرة بنعمة ربنا عاوزين نفهم الأول إيه أهمية النمو الروحي ليه النمو الروحي ضرورة ده مش موضوع للاختيار ده موضوع ضروري لخلاص كل نفس خطأ مشهور في الحياة المسيحية ان الانسان يتخيل ان المطلوب منه او هدف حياته المسيحية ان يترك الخطية في الحياة المسيح لو المجد لم يأتي ويتجسد ويموت ويقوم ليجعل الانسان يترك خطيته فقط لا لكن المسيحية تتلخص في كلمة واحدة المسيح يحيا فيه فالمسيحي مش معناه انسان يتبع المسيح بس ده المسيحي معناه انسان يعيش المسيح فيه وده اللي بنشوفه في بداية الحياة المسيحية بدءا من جرم المعمودية الولادة الجديدة معناها اتحاد بالمسيح انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح فيبدأ الانسان المولود الجديد ده المولود بالروح يحيى طبعا مش باين عليه لسه صورة المسيح فتصير حياته الروحية كلها هدفها ان يظهر المسيح المختبئ فيه هو ده اللي بنسميه النمو الروحي بمعنى ان الانسان المسيحي يسير في طريق متصاعد الى قياس قامة ملء المسيح مش مسألة انه ساب خطية او ما سابش الموضوع اكبر من كده كتير اكبر من كده لانه مدعو ان يتجلى المسيح في حياته وده اللي عبر عنه معلمنا بولس الرسول في اماكن مختلفة بتعبيرات مختلفة يقول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه الرب مجد الرب وجه مكشوف نتغير الى تلك الصورة عينها اللي هي صورة المسيح له المجد من مجد الى مجد كما من الرب الروح او كما بعمل الرب الروح نتغير من مجد الى مجد لتلك الصورة عينها ادي رحلة النمو الروحي الفصل اللي قريناه من رسالة فيليبتي كنيسة فيليبتي كنيسة قوية وفيها قديسين ويبدو ان البعض تراءى له انه وصل الى مستوى روحي وادعوا الكمال فكتب لهم بولس الرسول قال لهم شوفوا انا لست احسب نفسي اني قد ادركت او نلت شيئا خلي بالكم بولس بيكتب الكلام ده من سجن روما بعد سنين طويلة جدا من الجهاد الروحي والقداسة والخدمة والكرازة وحياة مقدسة جدا ومع كده يجي يقول لست اني لا احسب نفسي اني قد ادركت او نلت شيئا ولكني اسعى لعلي أدرك لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات العملية ملهاش آخر النمو لا ينتهي مش مسألة بولس بيبطل خطية الموضوع أكبر من كده ده نمو إلى ما لا نهاية لكي يظهر المسيح له المجد في كل حاجة في حياته فيجي يقول لهم فليفتكر هذا جميع الكاملين منا طبعا هو ما فيش كاملين بالمعنى المطلق لكن ان افتكر انسان انه قد صار كاملا فليفتكر هذا جيدا انه ينسى ما هو وراء ويمتد الى ما هو قدام انسى ما هو وراء مش متضمنة على فكرة حياة الشر والخطية لا ده انسى كل انجاز روحي انا عملته وابتدي من الزيرو لان لسه السكة ملهاش اخر لان اخري هو المسيح له المجد فدي اهمية موضوع النمو الروحي النمو الروحي ضرورة لانه بدون نمو روحي يبقى الانسان في الحقيقة ماشي في اتجاه عكسي يبقى عمل برواز لنفسه وخد شكل من بره جميل وفقد قوة الحياة مع الله وفقد اختبار الحياة المتجدد مع المسيح ودخل في شكل فريسي مدمر وده كتير قوي ما بيظهر في حياتنا الروحية عشان كده الموضوع ده مهم موضوع النمو أساسي لخلاص كل إنسان لكن في مشاكل في موضوع النمو أو أسئلة كتيرة إزاي أقيس نمو الروحي هل أنا حقا أنمو في المسيح أو لا أنمو وكيف أنمو كل دي موضوعات مهمة الواحد لازم يفكر فيها كويس الأول ناخد موضوع كيف أنمو لأن ده السؤال التلقائي اللي بيفرض نفسه إزاي أنمو في المسيح كل يوم طبعا زي ما قال الأخ اللي كان بيخدم الترانيم التوبة أول خطوة تضمن لك حياة النمو المستمر للأسف كلمة التوبة في العرف المصري والعرف خارج الكنيسة يعني كلمة تقيلة وكلمة فيها نكد وغم ساعات وكلمة فيها تضحيات يعني وتغصب الحقيقة التوبة مختلفة تماما التوبة اللي بيعرضها الكتاب المقدس توبة مفرحة ممتعة معزية جدا التوبة زي ما قال بالظبط عملية تغيير ميتانيا تعبير بالتوبة الإنسان اللي بيتوب بيعمل ميتانيا بيسجد ويقوم ميتانيا أصل الكلمة ميتانوا يعني تغيير معرفة فالتوبة عملية تغيير وإذا كنا قلنا في الأول أن هذا التغيير آخره المسيح له المجد إذا هذا التغيير لن ينتهي فاللي بيجي يقول أنا تبت وخلاص تقول له يعني بقيت مسيح يقول لك لا مسيح ليه أنا بطلت خطية تقول له إيه يعني انت ما تقدرش تقول خلاص غير لما تبقى المسيح عشان كده كنيستنا الارثوذكسيه تؤكد مفهوم التوبه المستمره والمتجدده والدائمه ولما تقرا قصص الاباء القديسين تلاقي واحد قديس بيتوب وتسال نفسك بيتوب على ايه ده؟ يعني ايه اللي بيعمله غلط يعني عشان يتوب؟ في الحقيقه احنا دايما شايفين ان فكره التوبه مرتبطه بالغلط الموضوع مش كده التوبه مرتبطه بشخص المسيح له المجد انك بتتغير الى تلك الصورة عينها بغض النظر في خطية او ما فيش عشان كده كل ما تقرب من المسيح بتلاقي نفسك لسه بعيد او بتلاقي نفسك لسه ما دخلتش في الصورة كما هي فبتتغير اشعياء النبي كان راجل راجل كويس راجل بارك دخل الهيكل مرة واستعلن له رؤيا المسيح له المجد في مجده رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عال وأزياله تملأ الهيكل والشيروبيم والسرافيم صارخين قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض الرجل ارتعب وقال ويل لي لأني هلكت أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين طب هو إيه اللي فكرك بخطيتك؟ إيه اللي حسسك يا أشعياء بالضآلة وعدم الاستحقاق؟ اللي حسسه حضرة الرب اللي حسسه الكونتراست بينه وبين رؤية الله في مجده مش اللي حسسه رؤيته لخطيته فاهمين المعنى ده ومن هنا تجي التوبة فالتوبة مش واحد قاعد مع نفسه لا التوبة واحد قاعد مع ربنا ففي خجل من حب الله سمعان بطرس راجل عايش حياته عادي ويعني بالطول وبالعرض لكن امتى حس بالخجل لما دخل السفينة وقال له ادخل للعمق وشد في الشبكة والشبكة لمت جري عند المسيح وسجد وقال له اخرج من سفينة يا رب انا راجل خاطئ انا ما استاهلش انا ما استاهلش قال له بس ده انا اللي عاوزك توصل له انك توصل لهذا الاحساس حينئذ يبدأ التغيير من الان لا تكون صياد للسمك بل تكون صياد للناس لانك وصلت الى اخرج من سفينة يا رب انا راجل خاطئ فأول نقطة أساسية لحياة النمو هي التوبة للأسف كتير مننا بيفتكر إن التوبة دي مرة أو مرات في الأول وخلاص ما أنت بقيت كويس لو بقيت كويس يبقى أنت طلعت بره السكة خالص لكن آباء الكنيسة الحلوين إنجاز التعبير احترفوا التوبة حبوا التوبة جدا كتبوا فيها شعر تغنوا بيها من كتر ما حسوا بجمال هذا اللقاء اللي فيه خجل أمام الله وفيه أحضان إلهية مفرحة جدا التوبة كما عرفها الكتاب وإن كان فيها حزن توبة ولكن الروح القدس الذي يبكت على الخطية هو أيضا الذي يعزي فتلاقي الإنسان التائب حتى لو الدموع في عينيه في سلام في قلبه وهي دي التوبة المميزة للإنسان المسيحي مختلفة عن توبة العالم خالص وعشان كده تقدر تقول مع بولس الرسول خسرت كل الأحشياء وأنا أحسبها زبالة نفاية لكي أربح المسيح مفيش نوع ال- الكبت اللي موجود بره ده لا ده أنا برمي بفرح لأنه تغيير حقيقي مستمر متجدد تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم عملية تغيير مستمر هي دي فكرة التوبة في الكنيسة اللي الإنسان لو حبها هيبقى حريص إن كل يوم يقف موقف الخجل أمام الله حين يقترب من حضرة الله في قداسته ويشعر بالضآلة ويتغير كل يوم من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها ده أساس النمو الروحي المشكلة أن الإنسان أحيانا يقارن نفسه بنفسه وهنا يقف النمو الروحي ده بالضرورة طبعا وده اللي بولس قال عن بعض الناس اللي كانوا معلمين كذا وفاته قال يقيس إذ هم يقيسون أنفسهم على أنفسهم لازم يضلوا واحد يقول لك كويس انا كنت زمان وحش وبقيت كويس خلاص كده ايوه بس ده انت مش كده مش مسيحي مش مسألة كنت وحش وبقيت كويس انت كنت وحش وقدام المسيح انت بتتقدم خطوات لا نهاية لها الى قياس قامة ملء المسيح ده اللي بيقوله بولس الرسول لأهل أفسس يقول لهم انتوا انا احني ركبتي لدى ابا ربنا يسوع المسيح لكي يف- يعطيكم ان تتأيدوا بالقوة بروحي في الانسان الباطن ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم لكي تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا الى كل ملء الله شوفوا الهدف اخره فين تمتلئ الى كل ملء الله ملهاش اخر اللي بيقولوا في كلوسي واحد منذرين كل انسان معلمين كل انسان بكل حكمة لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع العملية مش عملية ترك خطية ولا كنت كويس وبقيت حلو احنا مدعوين في الحياة المسيحية ليس إلى أن تكون إنسان أخلاقيا حلو لا أنت مدعو أن تشارك طبيعة الله هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه النمو الروحي مش أساسه ولا هدفه أن تترك الخطية دي هتيجي هتيجي لكن أساسه وهدفه أن تلتصق بالمسيح كل حين ويتجلى المسيح في حياتك فالأساس الأول للنمو الروحي هو التوبة المتجددة وعشان توصل لتوبة متجددة لازم حاجة فضيلة يمكن يمكن بلاش نسميها فضيلة لألا واحد ياخدها وواحد ما ياخدهاش دي ضرورة للخلاص والحياة الروحية هي التواضع التواضع ضرورة يعني يمكن بعض الفضائل تأخذها أو لا تأخذها ماشي لكن التواضع مش فضيلة تكسبها أو ما تكسبهاش من غير تواضع ما فيش فايدة ما فيش فايدة عشان كده المسيح لو المجد قال تعلموا مني دي بالذات لأني وديع ومتواضع القلب لأن الإنسان المتواضع هو الإنسان اللي يقدر يقف قدام ربنا محتاج وكلما وقفت قدام ربنا محتاج كلما خدت وطالما بتاخد يبقى بتتغير وبتنمو لكن تقف قدام ربنا شبعان يبقى مش هتاخد حاجة يبقى مش هتكبر لما يبقى الطفل شبعان تقدر تأكله لما يقول لك جعان ياكل ويكبر فلو جيت وقفت قدام ربنا وقلت له اشكرك لأني لست مثل باقي الناس الأشرار أنا بصوم وبصلي وبعشر ماشي متشكرين أوي مش عايز حاجة يعني لكن لو قدرت أقف زي العشار ولا تستطيع أن ترفع عينيك وتقول له ارحمني يا رب لأني خاطئ تنزل مبررا شطارة الإنسان إنه يقف قدام ربنا في وضع الاحتياج شطارة الإنسان هو ده هو ده التواضع دلوقتي الأحلى إنك تقف قدام ربنا تسعة من عشرة ولا واحد من عشرة هو قال قوتي في الضعف تكمل لو وقفت قدام ربنا تسعة من عشرة هتاخد كام؟ واحد من عشرة لو وقفت قدام ربنا وانت واحد من عشرة أو زيرو بقى هتاخد عشرة من عشرة طبعا اللي هتاخده من ربنا غير خالص اللي عندك من الأصل دي حاجة تاني خالص فكل ما تقف في وضع الاحتياج في وضع الانسحاق في وضع الاتضاع كلما تمتلئ عشان كده نسمي العذراء ام النور الممتلئه نعمه لانه نظر الى اتضاع امته شوفوا على قد ما كانت متواضعه على قد امتلئ ما امتلأت نعمه هو ده الاساس الروحي على قدر ما تكون متواضعا على قدر ما تمتلئ بنعمه الله وتنمو وتنمو تجري كمان في الطريق الروحي فالنمو الروحي مرتبط جدا بفضيلة الاتضاع الاتضاع مش معناه انك تمشي جنب الحيط ولا توطي صوتك ولا تاخد شكل لا الاتضاع ليس شكلا الاتضاع اتضاع القلب تعلموا مني لاني وديع بالشكل الخارجي ومتواضع القلب والتواضع مش معناه انك تبقى تصغر نفسك قدام الناس لا التواضع معناه ان تتعلم كيف تقف امام الله تشعر بحجمك في حضرة الله هو ده التواضع الإنسان المتواضع قوي جدا أمام الناس ولكن صغير جدا أمام الله داود النبي من فرحته بتابوت العهد وقف يتنطط ويرقص قدام التابوت شافته مراته اتغاظت يعني واتضايقت ازاي ملك محترم يرقص كده يعني ف... فاديته كلمه في عظمه لما يروح هو ما استحملش قال لها شوفي بقى انا قدام ربنا ابقى صغير جدا وارقص واعمل زي العيال لكن امام الناس انا اتعظم شوفوا الاحساس ليس كبرياء منه ولكن لان الله اعطاه كرامه لكن التواضع تواضع القلب داود النبي كان يقول تعبير جميل جدا يا ريت كل خادم يحفظه في مزمور 69 قبل ما يمسك اي مسؤوليه او ماموريه يقول يا رب انت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى لكن لا يغزى بي منتظروك يا رب الجنود ولا يخجل بي ملتمسوك يا اله اسرائيل يعني اللي بينا ما حدش يعرفه غيرنا لكن لا يخزى بي منتظروك عشان خاطرهم اعمل حاجه خليك ساتر عليا واديني منظر لكن انا مش ناسي وانت عارف انت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى لكن لا يخزى بي منتظروك ولا يخجل بي ملتمسوك يا رب الجنود التواضع يعطي نعمة والنعمة هي أساس النمو الروحي النمو الروحي مش سبق أنت بتنجزه بنفسك أو قوتك لا النمو الروحي عمل الروح القدس داخلك لكن لا يعمل الروح بحرية إلا في الإنسان المتواضع والمتواضع والتوبة طبعا متوازيين يعني مش هتقدر تتوب كل يوم الا ان تتضع كل يوم ومش هتعرف تتضع كل يوم الا لو تعلمت ازاي تقف قدام ربنا في خشوع وتشعر بحضرة الله فتكتسب الاتضاع الدائم والتوبة المستمر اساس ثالث للنمو الروحي واساس مهم ومرتبط جدا بالتواضع في تعليم الاباء النساك في الكنيسة التواضع ماسك في ديله حاجة اسمها الطاعة والإنسان الذي لا يعرف الطاعة لا يعرف التواضع وبالتالي لا ينمو روحيا لدرجة أن المسيح له المجد لكي يبرز قيمة الطاعة في خلاص الإنسان يقول الكتاب مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به ليكون سبب رجاء لجميع الذين يطيعونه يعني المسيح له المجد تقدم إلى الصليب باختياره ولكنه أخذ شكل الابن المطيع فيقول لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك يعني انا عشان خاطرك هعمل كده وكأنه يطيع أباه عن غير رضاه وإن كان في مشيئة المسيح في الصليب لكن ليظهر شكل الطاعة مع كونه ابنا تعلم الطاعة للأسف في الجيل الجديد كلنا ما بقيناش بنحب موضوع الطاعة ده ما أنا مني لربنا على طول يعني ايه لزوم التلمذة والإرشاد والنصح والاعتراف والكلام ده كل واحد حاسس إنه يقدر يوصل لربنا أيوة ما هو ربنا مش بعيد ما اختلفناش لكن ده ربنا حط نظام اساسي لكي تتعلم الطاعة لان دي ضرورة للنمو الروحي يجي عند شاول الطرسوسي ويظهر له و... وينتهي اللقاء المثير بسؤال بولس وتعهده ماذا تريد يا رب ان افعل اللي هتقوله هعمله يقول له معلش مش هرد عليك تدخل دمشق وهبعت لك واحد يقول لك يا رب ده احنا بنتكلم فمن لاذن يعني واحد ايه اللي هيتحشر وسطينا يعني لا معلش لابد ان تتعلم التلمذه ويأتي إليه حنانيا أسقف دمشق ويتلمذه ويعمده ويقبل اعترافه ويرشده وينصحه هكذا يقول سفر الأمثال الخلاص بكثرة المشيرين الذي لا يريد المشورة والذي لا يقبل التلمذة لن ينمو روحيا أبدا ما أسهل أن يضلل الشيطان عدو الخير انسان لا يقبل ان يكون له مرشد او لا يقبل ان يطيع اباه يحكى في بتاع حكاوي الاباء الرهبان بتوع زمان ان احد الرهبان يعني كان ماشي بدماغه شويه وابو الروحي كان عارف كده وكان زعلان من الحته دي يقول له اعمل كده برضه يمشي ورا هواه فالشياطين عماله تنفخ فيه بقى فابتدى ظهر له شيطان في مره في شكل ملاك وقال له طوباك ايها الاخ انت خلاص ربنا وجد انك صرت ممتلئ بالقداسة وكفاية كده انت مش معقول هتقعد على الارض انت تعالى معانا مثل ايليا تعالى نطير بيك للسماء لانك صرت قديسا بلا لوم آآ آآ من من رحمة ربنا ان الشخص ده في الطباع مش في الطباع هو ما كانش متواضع نزل وحكى لابوه الروحي من نوع من التفاخر يعني يا ابونا يعني اشوف وشك بخير هفتكركم لما اوصل و... وربنا يديكم تحصلوني حاجات كده بقى طبعا ابوه الروحي فهم فهم لانه ما كانش مرتاح من الاصل ده شخص مش عاوز يتبع مش عاوز يطيع مش عاوز يتتلمذ يبقى سهل قوي يتلاعب بيه فقام ربط له في القليه بتاعته قال له مش هسيبك قال له يا ابونا يعني يمكن ما تقدرش على التدبير الروحي بتاعي قال له معلش انا انا على قدي بس هقعد معاك وجاءت الملائكه الشياطين واصوات بقى ومنظر وبتاع عشان يكملوا التمثيليه يعني وامسكوا هذا الراهب يشدوه لفوق فامسك فيه الشيخ القديس ويصرخ لله وبعلامه الصليب والتانيين يشدوا بالعافيه طبعا هو قوي عليهم بقوة صلاته وبصليب المسيح والتاني قاعد بقى يخبط في الشيخ ده يقول له سيبني هتعطلني عن السماء وبعدين يا دوب اللي عرفوا ياخدوه خدوا جلابيته وبعد دقايق وهو بيتخانق مع ابوه الروحي شاف جلابيته واقعة من فوق قال له شفت اللي كان هيحصل لك كانوا هيشيلوك لفوق وبعدين يسيبوك هو ده الشخص الذي لا يقبل أن يتضع ولا يقبل أن يطيع ولا يريد التلمذة أساس الكنيسة كلها كانت تلمذة الكنيسة أقدم ولا الإنجيل الكنيسة أقدم من الإنجيل لأنه قبل أن يكون هناك عهد جديد مكتوب كانت هناك كنيسة وكانت قوية وكان هناك أسرار وكانت هناك حياة على أساس إيه التلمذة والتسليم المسيح له المجد لم يوصي تلاميذه أن يكتبوا إنجيلا ولكنه أوصاهم امضوا وتلمذوا جميع الأمم النهاردة كثير مننا لا يقبل أن يتتلمذ وعشان كده ما بيكبرش روحيا ما بيكبرش روحيا الإنسان اللي يعرف يتتلمذ صح ويطيع ينمو روحيا أسرع يبقى أساس أولاني للنمو هو التوبة المتجددة والتغيير المستمر أساس تاني التواضع أساس ثالث التلمذة والإرشاد أساس رابع للنمو طبيعي هو الصلاة الصلاة في أبسط معانيها هي الصلة واحنا قلنا ان الهدف هدف النمو الروحي مش انك انت تبقى انسان اخلاقيا يعني كويس لا بل الهدف هو ان تمتلئ الى كل ملء الله ان يظهر المسيح فيك وعليك وعشان كده لازم يبقى في صلة دائمة بالمسيح له المجد عشان كده نسمع المسيح صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء صلوا كل حين الوصية دي الواحد ساعات يبص لها كده ويستغرب يعني يعني يا رب هنبطل شغل ومذاكرة و... وعلاقات وكلام هن... هنصلي ازاي كل حين إذا فهمت إنها صلة صلة دائمة تقدر تفهم يعني إيه هناك صلة دائمة حتى لو لم تكن في شكل الصلاة الحقيقي لما تشوف طفل صغير بيلعب وأمه جنب منه الطفل بيبقى مبسوط أمه بتدخل المطبخ والطفل عمال يكمل لعب وبعدين يحس إنه الطفل بيقعد يلعب وامه جنب منه وهو مطمن لما بتدخل المطبخ هو عمال يلعب وبعدين اكتشف انها مش موجودة فيقوم يزعق فهي ترد عليه من المطبخ فيعرف انها قريبة يكمل لعب وهو بيلعب عنده شعور داخلي ان امه قريبة اول ما الشعور ده بي بيخف شوية يقوم يصرخ تاني تقوم ترد عليه يقوم يكمل لعب هو ده الصلاة دائما ان انت تبقى عايش وعندك شعور دائم بأن الله قريب بحضور الله لكن هذا الشعور يحتاج أن تغذيه كل شوية بصرخة حقيقية بصلاة تشعر وتتأكد أنه قريب وبعدين ترجع تلعب تاني وبعدين تصرخ مرة أخرى وهكذا دي فكرة الكنيسة في صلوات السواعي أنها تكسر جفاف اليوم الطويل وكل ثلاث ساعات تعمل لك صلاة عشان تصرخ وتتأكد من اقتراب الله فتعيش بقية الساعات تحت مظلة حضور الله بإحساس دائم إن ربنا قريب هي دي الصلاة الدائمة أو الشعور الدائم بحضرة الله ده موضوع جميل موضوع لذيذ ويعطيك نمو روحي لغاية ما تقف زي إيليا في أي لحظة وتقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه من غير أي مقدمات إحساس دائم بحضور الله ده ما بيجيش بسرعة بيحتاج إلى نمو روحي لكن الصلاة أساس للنمو الروحي اللي مش قادر يواظب حتى على الصلوات الأساسية كيف ينمو روحيا بدون صلة بدون اتصال حقيقي بمصدر النعمة والنور حاجة تاني أساس آخر للنمو الروحي الكتاب المقدس طبيعي زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى في واحد يبقى غني في فلوسه واحد غني في مركزه واحد غني في, في اهله لكن انت تبقى غني بكلمة ربنا واحد يبقى غني ويشعر انه يملك ثروة هي كلمة الله الحية الفعالة جدا الامضى من كل سيف ذي حدين والخارقة الى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل سر النقاوة انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به طبعا كلمة ربنا بتثبتك في المسيح وتعطيك نمو روحي دائم فالذي لا يتصل بالكتاب كل حين كيف ينمو زي ما كانوا بيعلمونا واحنا صغيرين ان ده الاكل الروحي وده الشرب الروحي زي ما جسدك بياكل ويشرب روحك تحتاج ان تاكل وتشرب في الحقيقة ما اقل ما نهتم بارواحنا لكن معلمنا بولس الرسول يواجهنا مواجهة صعبة ان كنتم تعيشون حسب الجسد سوف تموتون ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون والذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله إن كنت هتعيش بس جسداني واهتماماتك كلها ماذا تأكل وماذا تشرب وماذا تلبس فهذه كلها تطلبها الأمم أما أنتم فأباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه فاطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم إلى متى نعطي أجسادنا أكثر جدا مما تستحق وإلى متى نظلم أرواحنا حين نحرمها من لقاء دائم بالروح القدس ولقاء حي متجدد بالله المحب بعض الأساسات قلنا أساس التوبة المستمرة والتغيير المتجدد أساس تاني التواضع أساس ثالث تلمذة أساس رابع الصلاة أساس خامس الكتاب أساس سادس ومع أكثر الأساسات ال- للنمو الروحي المسبح الإفخارستية شركة جسد ودم ربنا يسوع المسيح من يأكلني يحيا بي ما فيهاش فصال انت عاوز تحيا وتكبر يبقى من يأكلني يحيا بي كيف تنمو دون أن تأخذ المسيح كل حين كيف تتقدم كيف تتقدس حياتك دون أن تتحد بهذه العطية ده سر سر يعني يعني حاجة ببلاش عطية غير منظورة تحت شكل يناسب طبيعتك لأن ما زال في جسد يحتاج أن يلمس ويأكل بس لكن دي عطية غير منظورة وغير غير مدركة بالعقل الذي تشتهي الملائكة أن تراها يبقى كده ببلاش و... وانت بت- تست... يعني تكسل لو قالوا لنا تدفعوا كام وتشوفوا المسيح كل واحد فيكم يدفع كام اللي يدفع ألف اللي على قد ما ت- تقدر تحوش بقى إذا كان المسيح يعطي نفسه ليس ل- لتراه بل لتتحد به كل حين مجانا بسبب غنى محبته فيجوز التعبير الذي قاله فهل تحتقر محبتي هو عشان ببلاش تتقل عليا كده هل تحتقر محبتي هذا التنازل الفائق الغير مدرك بالعقل ان يتحد الله بالماده ليقدم حياته للانسان ليكون له حياه ابديه وغفران خطايا ونصيب في الجسد والملك الى اي مدى نحترم هذا التنازل ابائنا القديسين كان القداس بالنسبه لهم والذبيحه حياتهم كان حياتهم اساسا في المذبح ويخرجوا للعالم في مأمورية ويرجعوا المذبح كان يوم الحد ده زمان اللي هو يوم الرب ده يوم حياتهم كلها بيعيشوا على يوم الحد كرياكي ده اللي هو يوم الرب يعيشوا على رجاء هذا اليوم يبقى نازل يبقى يدخل وهو محمل بم- بأثقال العالم كله وخطايا الناس والخدمة والمشاكل ويطرحها ويأخذ الحياة الحقيقية ويخرج كمن يخرج من السماء ونفع كسفراء عن المسيح نطلب تصالحوا مع الله ثم يعود ويحمل العالم أيضا ليقدمه أمام المسيح مرة أخرى عشان كده نلاقي في سفر الرؤيا المسيح بيوعد واحد من الأساقفة يقول له بص هو كل مرة يدخل المسيح يقول له امتى بقى ادخل وما اطلعش تاني انا برتاح هنا يقول له بص ليك عليا لو كنت امين قوي تدخل ولا تعود تخرج خلاص بقى اخرها كده شوفوا شهوة الانسان الذي ادرك قيمة هذا السر وقيمة حضوره في المذبح وعظمة حضور القديسين في سر الافخارستية يبقى ده موضع راحته وسر قوته وحياته التي به يكرز للعالم ويدعو الكل ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب كل دي اساسات للنمو الروحي ندخل في نقطة اخيرة كيف اقيس النمو الروحي سهل اي واحد يفتكر نفسه اتحسن روحيا وسهل قوي الواحد يخدع نفسه بقولة انه يتحسن روحيا ليه سهل ترك الخطية في الحقيقة ليس مقياس دقيق خلي بالكم من دي مجرد ان واحد بطل خطية معناها انه بقى قديس طبعا ده كلام مش سليم لانه احيانا عدو الخير يهدى عنك شوية عشان يخبطك خبطة تانية يقول لك برافو عليك انت بقيت بركة وقديس وبتاع وخلاص وتوهك في سكة تاني ونسمع عن قديسين ظلوا يحاربون خطية واحدة عشرات السنوات والله لم يرفعها عنهم إلا حين أرادت مشيئته نحن غير مسؤولين عن الثمر الثمر هو عطية الله في الوقت المناسب ولكننا مسؤولين أن نتعب معه ونجاهد معه أما الثمر ثمر التغيير وترك الخطية عطية الله في الوقت المناسب ساعات الناس تنزعج ما انا عملت يا رب ليه ما خلتنيش ابطل مش مهم بولس الرسول وقع في موقف مختلف كان قديس عظيم وجهاده كتير وبعدين أعطي شوكة في الجبل وبقت فضيحة الراجل اللي مناديله تشفي أي مرض في الدنيا يشكو من مرض ولا يستطيع أحد أن يشفيه حاجة تكتب حتى مجال السخرية أيها الطبيب اشفي نفسك يعني قال مناديله وعصائبه أي مرض في الدنيا تشفيه وهو يصلي مهما يصلي ما يخفش وقال تضرعت من جهة هذا الأمر ثلاث مرات والمرة عند بولس الرسول مش مرة يعني المرة صلاة طويلة قوي جاله رد واحد في الآخر قال له إيه؟ قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكفي يعني إيه يا رب مش هخف؟ لا مش هتخف تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمن أنا عاوزك ضعيف ليه؟ لأنك وأنت ضعيف أنا بعرف أشتغل بيك كويس لما بتبقى قوي مش بعرف بتشوف نفسك شوية ممكن تتلخبط قال انا فهمت الدرس ومن ساعتها شوفوا بقى تعبيره الحلو لذلك اثر بالضعفات بالضرورات بالضيقات بالاضطهادات لاني حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي شوفوا بقى الرؤية الجميلة حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي في كل مرة اقف قدام ربنا اقول له انا ما ينفعش ده انا خطايا صعبة ده انا ما فيش فايدة فيا وانت هكذا ضعيف تصير قويا ويسهل على الله ان يستخدمك لخلاص نفسك والاخرين ولكن حين تقف امام الله غير ضعيف غير محتاج فلن تأخذ قوة أصر بالضعفات بالضرورات بالضيقات بالاضطهادات لأني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي رؤية جميلة خالص يعني يا رب مش هتشيل التجربة مش مهم مش مهم ده اللي شفناه في معلمنا بطرس الرسول لما كانوا راكبين المركب والبحر هاجت والمسيح ما كانش معاهم وطول الليل ما بيظهرش المسيح وقال وش الصبح بعد ما اتهروا يظهر المسيح و- واراد ان يتجاوزهم يعني بعد كل الغلب ده يظهر المسيح ويعمل لهم كده سلام وخلاص والبحر زي ما هو طبعا كانوا هيفرقعوا بقى فبطرس قال له ما كنتش هتيجي ان كنت انت هو مرني ان اتي اليك ما كنتش تيجي اجيلك قال له تعال ونزل بطرس ومشى على الماء وهكذا اراد له المسيح المسيح ما كانش عاوز الموج يهدى مش مهم دي سهلة قوي عليه لكن كان عاوز ايه عاوز بطرس يمشي فوق الموج العالي هو ده التحدي مش عاوز المشاكل تتحل مش مهم ما سهلة قوي المشاكل انها تتحل لكن عاوزك تبقى فوق المشاكل اقوى من المشاكل اقوى من ضعفاتك الشخصية اقوى حتى من خطاياك وان سقطت تقوم فمقياس النمو الروحي الحقيقة مش مقياسه متى تترك الخطية اترك هذه لنعمة الله مقياس النمو الروحي الى اي مدى انت ملتزم في حياتك الروحية قد ايه فاتح شبابيك لنعمة ربنا عشان تدخل في شباك للصلاة مفتوح طول اليوم في شباك للإنجيل مفتوح طول اليوم بانتظام بأمانة في تناول منتظم في توبة واعتراف بانتظام بجدية في شركة مقدسة في اجتماع مقدس في خدمة حقيقية في وسائط روحية أنت أمين فيها أنت مسؤول عن دي وسيب الباقي على ربنا وهناك أيضا ثمر تستطيع أن تقيس عليه نموك الروحي هو ظهور المسيح عليك هيظهر في فضائله اللي بنسميها ثمر الروح محبة فرح سلام طول أناة لطف وداعة صلاح إيمان تعفف عاوز تسأل نفسك هل تنمو روحيا أو لا اسأل نفسك قلبك وسع عن زمان ولا لا لسه بتحب اللي بيحبوك بس يبقى لسه لسه بتحب بالكلام بس يبقى لسه هل وصلت إلى حب الأعداء وإلى أي مدى تحب كيف تحب وكم تحب ومن تحب سلام فرح فرح النمو الروحي معناه أن يزداد الفرح في حياتك وفرح الرب هو قوتكم هل اللي الناس بتشوفك فرحان ولا انت في الحقيقة يعني مش هقول لكن آه، آه، يعني لو ناس غير مسيحيين تبص فيك تقول لك ربنا يحمينا من المسيحيين وال- واشكالهم بدل ما نكون شكلنا مفرح فيسألونا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداع وخوف يجدوا بني ادم مكروب ومنكد يقول لك يبقى مسيحه مديله يعني طبعا صورة سيئة جدا لكن مقياس للنمو الروحي الى اي مدى ومستوى تفرح هل ما زلت تفرح صد رد مع الارضيات يجي لك خبر حلو تفرح خبر وحش تزعل ولا انت فوق فوق الكلام ده افرحوا في الرب واقول ايضا افرحوا فرح لا ينطق به ومجيد لا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم مقياس مختلف مستوى مختلف سلام محبة فرح سلام مقياس اخر للنمو الروحي اي درجة للسلام تتمتع بيها هل وصلت ولا قربت من سلامي سلام المسيح شخصيا وهو يحاكم في قمة سلامه سلام يجنن سلام يفوق كل عقل يعني سلام يجنن سلام مش, مش عادي سلام يقف الناس امامه في ذهول كيف يتقدم الشهيد للموت بفرح وسلام كيف لا يعول هم اولاده واخوته سلام يفوق كل عقل محبة فرح سلام طول أناه ها بالك طول شوية ولا لسه مقياس للنمو الروحي اوعى تقيس نموك الروحي بقولك بقيت تعرف تتكلم او تعرف ترتل او تعرف المواهب الروحية لا علاقة لها بالنمو الروحي لانها ما اكثر ما ضيعت ناس يجوا في اليوم الاخير في متى 25 يقولوا له اليس باسمك تنبأنا وباسمك صنعنا قوات وباسمك اخرجنا شياطين اذهبوا عني لا اعرفكم يا رب ده احنا كنا بنشتغل ليل ونهار في الكنيسة لا بس مش هو ده الى اي مدى ارتبطتم بالمسيح له المجد الى اي مدى ظهر المسيح في حياتكم هو ده النمو الروحي الى قياس قامة ملء المسيح يتجلى المسيح في كل شيء الذي له كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد آمين